بسم الله الرحمن الرحيم موقع رباني تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
الروح تسري والملائكة عشان كده حلقة الليلة اسمها ايه؟ رجال مواقف والقلب يسبح في بحر نصيحة للمنتقبات يحمله وخصوصا الطالبات دموع العين اثبت سر البكاء اثبت واعلمنا ان كنا على الحق المبين عن معنى الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله سؤال بجد كيف حال قلوبكم مع الله اخباركم ايه احوالكم ايه طمنوني بالله عليكم اخبار الطاعات ايه قيام الليل والواجب تلاوة القرآن والورد الذكر ولهج اللسان بيه ايه الأخبار ايه الأحوال ها وعايز أسأل كمان بالمرة عن المعاصي ها ايه أخبار المعاصي قول لي انت بطلت تبص للنسوان ولا ما لسه ما بطلتش ربنا يتوب عليا وعليك ويعفو عني وعنك ويغفر لي ولك ويسترني واياك في الدنيا والاخره وانت اتحجبت اتنقبت ولا لسه لسه مستنيه ايه الموت ياتي بغته اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن ترحم كل ميت مسلم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وإنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم عاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء اللهم إنا نسألك أن ترفع مرضى المسلمين إلى العافية امسحهم اللهم بيمينك الشافية اللهم زدنا ولا تنقصنا ربنا يا وهاب يا بر يا تواب اللهم تابع لنا الخيرات واجعلنا من السابقين بالخيرات اللهم اخصصنا بتحف عطايا المواسم اللهم اخصصنا بتحف عطايا مواسم الخيرات اللهم املا بيوتنا وقلوبنا وحياتنا من خيراتك وبركاتك اللهم إنا نعوذ بك من الكدورات والمنغصات اللهم إنا نعوذ بك من المكدرات والمنغصات اللهم استعملنا في سوق خيراتك إلى من تحب من عبادك آمين آمين آمين النقاب إمتى؟ وانت يا عمي اللي مش مواظب على الصلاة يا عمي يا أستاذ يا خال يا ريس يا معلمي رد عليا مشغول بمين كلمني هتواظب على الصلاة بقى والمسجد والحاجات الجميلة دي امتى عشان تحس بمتعة الحياة وهرجع لك انت تاني قربك من ربنا هيزيد وسعادتك بربنا هتتم اذا انتقبتي تقولي النقاب ما انت شايف اللي بيجرى في النقاب ده احنا كل يوم بنشبع كلام وتريقه عن النقاب من مشايخ و- وناس كبار وعمالين يقولوا لنا ارجعوا للشرع والشرع ما فيش نقاب يمكن ده مدخل قبل ما ارجع لقضيه السيره وانا مش عارف ايه السبب في الحمله الجديده تي تاني تلفزيونيا على النقاب مش عارف لا ادري ما السبب رغم انه صدر حكم قضائي والقضاء يعني ما فيش سلطه اعلى من السلطه القضائيه السلطه القضائيه ب... لا انا ما اقصدش ما فيش سلطه اعلى لكن اقصد السلطه القضائيه ما فيش سلطه يعني ت- ترد عليها او ترد احكامها احكام القضاء نهائيه فصدر حكم نهائي بعدم منع المنتقبات من دخول الجامعات ومن المدن الجامعيه والامتحانات الحكم ده اخبرني به الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافيه وانا ابشركم ان هو بفضل الله عز وجل بقى احسن النهارده الحمد لله رب العالمين ربنا يشفيه ويعافيه ويتم عليه الصحه والعافيه يا رب العالمين ولعله ان شاء الله الاربع الجاي تشوفوه باذن الله تعالى آه على الهواء باذن الله الشاهد انا عايز اقول إن الشيخ هو اللي اخبرني ان في حكم قضائي صدر واظن عنده صوره منه او شيء من هذا ف آه، بقول ماذا يريدون من المراه انا عايز آه، اقول آه، ل- آه، اساتذتنا وعلمائنا وكبارنا علماء الازهر يعني ما لا ادري ايه اللي بيجرهم الى مثل هذه الحرب بقول لهم انتوا العلماء وانتوا الدعاء وانتوا الكبار وانتوا الاساتذه وانتوا المستقبل ف آه، انتوا شايفين ان النقاب كل ما بيهاجم بيزيد واللي بيهاجمه يعني اقول ايه إيه، يعني إيه، بيسقط من عين الامه لانه دين فلذلك انا لا ادري ايه اللي بيجركم الى هذه الحرب لتتنكروا لاصولكم صدر كتاب ظريف لطيف خفيف بسيط جميل آه، اسمه فتاوى علماء الازهر فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب فتاوى آه، كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب الكتيب الخفيف الصغير ده جاب آه، يعني تسمحوا لي اقرا لكم بس فتاوى كبار علماء الازهر ما بقولش ان انهم بيقولوا كلهم ان النقاب لا هشوف بدل ما بقول الفتاوى كبار علماء الازهر من قديم من قديم بقى اول حاجه النساء يخرجن منتقبات للحافظ ابن حجر من ائمه الازهر وكبار الشافعي اثنين على النساء تغطيه وجوههن اذا خرجن جلال الدين المحلي من ائمه الازهر وكبار الشافعي يجب ستر وجه المرأة جلال الدين السيوطي من أئمة الأزهر وكبار الشافعي اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه زكريا الأنصاري من أئمة الأزهر وكبار الشافعية خروج النساء سافرات خروج النساء سافرات الوجوه من دواعي الفتنة ابن حجر الهيتمي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية مشروعية ستر الوجه للخطيب الشربيني من أئمة الأزهر وكبار الشافعية وجوب ستر الف- الوجه لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا شمس الدين الرملي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية يجوز في الحج أن تستر المرأة وجهها لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ الأزهر سابقا الأسبق وإمام المالكية يجب ستر الوجه حال الإحرام إن ظنت الفتنة بها الشيخ احمد الدردير من ائمه الازهر وكبار المالكيه الوجه والكفان عوره يحرم النظر اليهما لفضيله الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الازهر الاسبق وامام الشافعيه اذا ارادت المراه ستر وجهها اذا ارادت ستر وجهها عن الرجال جاز مطلقا الشيخ محمد الدسوقي من ائمه الازهر وكبار المالكيه اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه لفضيلة الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر وإمام الشافعية إبداء المرأة لمحاسنها كوجهها لا يجوز للشيخ محمد أبي الفضل شيخ الأزهر الأسبق من يبيح كشف الوجه والكفين يجب أن يقول بالتحريم في هذا الزمان لفضيلة الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عورة المرأة جميع جسمها لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر الشريف يجب ستر الوجه والكفين عند الفتنة لفضيلة الإمام الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف الأسبق القول بوجوه ستر الوجه قول معتبر لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية يجب ستر الوجه في الحج إذا خيفت الفتنة لفضيلة الدكتور سيد سابق من كبار علماء الأزهر رفض النقاب أمر عجيب وغريب لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحم الله الجميع الشيخ الشعراوي رفض النقاب أمر عجيب وغريب وزير الأوقاف المصرية الأسبق فضيلة الشيخ الشعراوي لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر إذا أرادت المرأة أن تنتقب فلا حرج عليها للأستاذ الدكتور محمد المسير من كبار علماء الأزهر تفسير قوله تعالى يدنين عليهن جل- من جلابيبهن للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية السابق من كتابه التفسير الوسيط تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر ومفتي الديار سابقا وفيهما في الموضعين في قوله ويدنين عليهن من جلابيبهن وفي قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال بوجوب النقاب النقاب حق للمرأة المسلمة الدكتور يوسف القرضاوي من كبار علماء الأزهر الشريف أيضا آراء بعض العلماء الأزهريين في مسألة النقاب مثل الدكتور أحمد طه ريان من الدكتور أحمد عبد الرحمن الدكتور محمد عبد المنعم عبد المنعم البري فضيلة الشيخ عبد الله مجاور هذا الكتيب يجمع آراء علماء كل دول علمائنا وأساتذتنا وكبارنا وكباركم كبار الكل فلذلك اللي يقول النهارده يعني أنا بقول إذا إنسان قال إن النقاب مستحب فيعني لا نستطيع أن نشنع عليه لكن اللي يقول النهارده النقاب مش من الدين اللي يقول ان النقاب النهارده مش مستحب يبقى اتى احدث قولا جديدا فخرق الاجماع الاجماع على ان النقاب مشروع الخلاف في كو- في كونه آه، مستحب او واجب فرض وانا اقول ان المساله عندنا قولا واحدا هو فرض بدون تردد وهذا ب- ليه بقول قولا واحدا عشان بس ما حدش يعتب عليا لان الائمه الامام احمد ال- آه، مذهب الحنابلة على انه فرض المذاهب الثلاثه الاحناف والمالكيه والشافعيه على انه مستحب ويجب اذا خشيت الفتنه وانا بقول في زماننا تخشى الفتنه فاذا كانت الفتنه تخشى في زماننا فلذلك يبقى الاربعه بيقولوا واجب فرض خلصت القضية القضية منتهية فالكلام ل- للمشايخ يعني آه، أسأل الله عز وجل آه، أن آه، يثبتنا وإياكم على الإيمان وأنا وأنت كلنا هنموت هنموت وهنقابل ربنا وهيسألنا عن كل كلمة قلناها قال مالك ابن دينار عليه رحمة الله أتحسبون أن عيني تقر بكلامي كيف وانا اعلم ان الله سائلي عنه يوم القيامه ربنا هيسالني يوم القيامه انا قلت كده ليه وانا اخشى ان بنت منتقبه اهينت في موقف او في مكان تاتي يوم القيامه وتقول لفلان الذي يحارب النقاب يا رب خذ لي حقي منه اما تقف قدام ربنا وتقول يا رب خذ لي حقي يا ترى انت هتقول لربنا ايه هذه هي ثم نصيحة للمنتقبات وخصوصا الطالبات اثبتنا اثبت واعلمنا ان كنا على الحق المبين ولا يتلاعب بكن اهل الاهواء للطالبات مع كن حكم من المحكمة نص الحكم أنه لا يجوز قانونا أن, تن أن تمنع المنتقبة من المدينة الجامعية ولا دخول الجامعة ولا دخول الامتحانات إن تعنت مع كن متعنت تقولي له اتق الله نقول له بلاش تقولي له انت انا بقول بقول له اتق الله واحذر أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا احذر أن تعاقب في زوجتك وبناتك لأن الجزاء من جنس العمل بإيذائك لأهل العفة والحجاب ستعاقب إن قلت أنا عبد مأمور أقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم اعود الى المنتقبه انا عايز المنتقبات بقى يشرفونا يثبتنا ان النقاب صحيح شعار العفه وشعار الطهاره وشعار الالتزام تبقى اخ احسن اخلاقيات واحسن ادب واحسن سمت صالح واحسن هدوء بحزن جدا لما اسمع عن منتقبه اسهل شيء عندها انها تنزل النقاب نزلي النقاب تنزل النقاب يعني إيه إيه لسه بي- بيشتكي اخ آه، من الدكاتره آه، بتاع اذن فبيكشف على اذنها راحت منزله النقاب قال لا انت بتنزلي النقاب ليه انا مش عايزك تنزلي النقاب هي ودنك كفايه فما تبقيش مستسهله تنزيل النقاب عن وجهك نقابك شرفك ما تنزليش النقاب عن وجهك ابدا مهما بلغ الامر نصيحه لاولياء الامور للاباء والامهات في البيوت بقول للاباء والامهات في البيوت يعني كفايه عذاب البنت في الشارع بلاش كمان احنا كمان في البيت نشد عليها ونعذبها ونأذيها أعينوهم أعينوهم على طاعة الله أعينوا البنات على طاعة الله لا تدفعوهن إلى الفسق والفجور يعني لما تبقى الأم كل همها إن البنت تتزوج الزواج مش قضية الزواج مش قضية النهارده قول لها بالعكس يا شيخ انت مش عارف الزواج قضيه خطيره جدا لا قضيه خطيره ولا حاجه انا عايز اطمن عليها قبل ما تموت اطمني اذا سبتيها لله اذا سبتيها ملتزمه اذا سبتيها عارفه الدين هو ده اللي يطمن لكن النهارده اخبرني احد الماذونين الله يهديه ويتوب عليه الاخر بيقول لي ان الزواج اذا زوجت في الشهر 100 اطلق 100 هو زعم ذلك ربنا يهديه فبيقول إن يعني بيكتب 100 قسيم الزواج و100 قسيم الطلاق يعني اللي بيتجوزوا قد اللي بيطلقوا فانا مش عايز اجوزها النهارده وتتطلق وترجع لي بكره افهمي يا حاجه اسمعيني مشغوله بايه طب ما تزعقش مش هزعق خليكي معايا طيب مش مش هم مش هم الجواز هو مش هم الهم انها تبقى متدينه وعارفه ربنا ومحافظه على نفسها وعيش حياة في رحمة الله بس أموت وأنا مطمن لكن أطمن إزاي وأنا سايبها في ظل زوج فاسق لأنها هي كمان مثله وبقول للراجل يا راجل خليك راجل يا عم الحاج ازاي ترضى ان بنتك تكشف وجهها وانت تامرها بذلك انا عايز اقول للاباء والامهات ارحموا البنات احنا في زمن صعب الزمن البنت يا منتخبه وخايفه من ربنا ومستقيمه يا في الناحيه الثانيه خالص بعيد الولد نفس الشيء يا ملتحي وقريب من ربنا وملتزم يا اما شمام فارحموا الاولاد سيبوهم يقربوا من ربنا ليحفظوا انفسهم الفتنه شديده فلا تزيدوا هموم اولادكم ولا تفتنوهم عن دينكم والاخره خير لكم من الاولى وما عند الله خير وابقى ثم نعود الى السيره بحبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مربي هذه الأمة وصدق الله ذو الجلال الجليل الكبير سبحانه وتعالى المتعال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نرجع إلى السيرة ومعين السيرة لا ينضب قصة ان زاد بطش المشركين بالمسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين اخرجوا الى ارض الحبشة فان فيها ملكا لا يظلم احد عنده وقلنا ان قوام الملك العدل وافضل ملك على ظهر الارض من ملوك الارض هو الذي لا يظلم احد عنده لا يرضى بان يظلم احد عنده وهو الذي يراعي الله بهذه الكلمه قال النجاشي والله ما قبل الله مني الرشوه حين رد علي ملكي حتى اقبل الرشوه فيه فالذي اعطاه الملك هو الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير مضى المسلمون إلى هناك بضع وثمانون رجلا وبضع عشرة امرأة وأقاموا خير مقام لكن شق على المشركين أن يعيش المسلمون في هدوء وأمان فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا إلى النجاشي والبطارقة وطلبوا أن يتسلموا المسلمين ليعيدوهم إلى أهلهم قال حتى أسمع منهم فسمع منهم وسمعنا المساجلة العجيبة بين كلام جعفر رضي الله عنه وال ال ال يعني المهارة العجيبة في عرض القضية ثم الخروج من مأزق سؤال عمرو بن العاص وفتنته ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياهما خزيانين ذليلين مقبوحين لما رجع آه لما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا اشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ولكن بدأوا القصة بأن يذهبوا إلى أبي طالب جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا أنت راجل كبير في السن وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه قلنا لك قلنا قول لابن أخوك يبطل أنت ما قلتلوش وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازلك وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق والله يا إخوة أنا بحبكم في الله وكأن هذا الموقف نفس الشيء فيما يحدث لبنات المسلمين أو شباب الملتزمين في هذه الأيام إذا أنت يا عم الحج يا أبا المنتقبة أو أنت يا عم الحج يا أبا الملتزم جالك حد وهددك لم ابنك عشان ماشي مع السنية ده آخرته مش حلوة بنتك النقاب ده هيودوك في داهية وأنت راجل كبرت وما أنتش قد البهدلة إذا حد جالك قالك كده تعمل إيه؟ شوف أنت أبو طالب ما كانش على دين الإسلام كان على الشرك أرسل لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له الناس جولي وكلموني وأنا كبرت وأنا مش قدهم فأرجوك يعني ارحمني و... وسيبك من الأمر ده وهنا أقول للبنت وأقول للولد تعمل ايه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمه خاذله وانه ضعف عن نصرته الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتيرة جدا الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتير جدا ودروس مهمة جدا وخطيرة جدا إلى أبعد حد إن أنت لو كنت مسنود على حاجة والحاجة دي تخلت عنك تعمل إيه؟ تقع ولا تتماسك في المواقف أنا بقول أن بعض المواقف في حياتنا تحتاج إلى موقف حاسم بعض المواقف في حياتنا تحتاج إلى موقف حاسم عشان كده حلقة الليلة اسمها إيه للرجال مواقف مواقف في مواقف تحتاج منك مش انك تميع القضيه مش انك تاجل القضيه مش انك انت تطبطب القضيه مش انك انت تمرر القضيه مش انك انت تهادي القضيه تحتاج منك الى حسم الحسم ده ينهي المساله اما اذا تلونت في هذا الموقف تفضل طول عمرك تتخبط قال الملك الله العظيم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون اول مره الموقف بتاع اول مره اللي يتخبط فيه يفضل طول عمره يتخبط احنا قلنا قبل كده ان ابن القيم قال لابد لقلب التائب من عصره اذا صبر على العصر ثبت ورسخ الايمان في قلبه فارتفع واذا اهتز لسه كنت بقول له النهارده عايز لما حد يزقك كده تبقى حيطه ما تزقش ثبات شوف سيدنا كعب بن مالك لما سمع ان النبي جاي قال فطفقت اتذكر الكذب بماذا ساخرج من سخطه غدا قعدت افكر في كذبه تمشي اقول له ايه اقول لهم إيه ماتت لا ده انا قلتها له قبل كده دي اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه قال فلما اظل قادما انزاح عني الباطل واجمعت صدقه لما اجمع الصدق اتعصر مئة عصرة مية بدون مبالغة مئة عصرة يتعصر ويثبت لما يخرج وراء قريبه قال فخرج خلفي طائفة من قومي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي حد فكرت أرجع أو لا يا رسول الله أنا كذبت عليك لا فعلا كان عندي ظروف معلش سامحني لكن ثبت بما رأى حوله من الثابتين سبحان الله العظيم قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد قالوا نعم هلال ابن أمية و- والثاني ذكروا له قال فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت بهما بقول للأخت المنتخبة بص حواليكي الدنيا اتملت نقاب هتتهزي بعد ايه بعد ايه بعد ايه ده انت كنت السبب في في انتقاب ملايين مفيش مجال انك تتهزي بقى خلاص اثبتي لهؤلاء ثبتنا وعدت القضية خلاص عدت عدت انتهينا فالشاهد بقول ان بعض المواقف في حياتنا تحتاج لقرار حاسم القرار القاطع آه، بي- بيكون بتجرد تام ليحصل الثبات بص بص معايا بص معايا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا عمه عمه الكبير رباه منذ صغره بعد البعثة يحوطه ويرعاه ويدافع عنه ويحمله هو كبير بني هاشم أبو طالب كان كبير بني هاشم في الوقت ده قوله لا يرد كل ذلك لا يمنع أن يقال له لا ابويا امي عمي خالي جدي اي حد لا مش شايل نقاط لا انا بقول لك اهو سطوه ابي طالب هذه كلها لم تهز النبي بل قال له لا لا ده ما قالوش لا اسمع قال له ايه وبقول برضو قبل ما اقول اللي قاله للي هيقولوا الحديث ضعيف الحديث مش ضعيف قال والله يا عمي يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله يعني ينتشر وينتظر أو أهلك دون أو أموت قبلي ثم استعبر وبكى تعلمي يا أمة محمد رجل المواقف قال له بتقول ايه يا عمي والله يا عمي مش انهم يقولوا لي خليك ملك مش انهم يدوني فلوس مش انهم يقولوا خلوني سيد لا لا لا لا والله لو جابوا الشمس دي الشمس من السماء مين يقدر يجيب الشمس لو جابوا الشمس حطوها على يميني هنا وجابوا القمر ده حطوه على يساري هنا والله ما اقدر ابطل الا ان انا انصر هذا الدين او ان انا اموت كلام يخلي عمه يفهم ان القضية غير واردة اصلا كان في حياتنا من قضايا تحتاج هذا الحسم هذا القطع تحتاج إلى أن نقول كلمة بدون أدنى تردد يشعر الذي نكلمه أنه ليس عندنا مجال للفصال ولا للمساومة ولا للمحاولات ولا للضغوط ولا لل ما فيش مجال انتهينا في قرارك ان ولادك يدخلوا الازهر يتعلموا علم شرعي يحفظوا قران في قرارك ان الولاد ينزلوا معاك المسجد يصلوا في قرارك ان ان زوجتك تنتقب في قرارك قرارات كتير بقى في حياتنا قرارك انك تترك العمل الحرام تشتغل شغلانه فيها حرام قرار وابوك امك هتاكل منين هتموت من الجوع هتضيع عيالك إش. ما تقولش ايش عيب وانما قول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته قرارات كم في حياتنا من يحتاج الى مثل هذه القرارات قرار المنتقبه أنها لا تتزوج إلا صاحب دين ملتزم عشان ما تفتنش في حياتها بعد كده قرار الملتزم أنه لا يتزوج إلا منتقبة صاحبة الدين عشان ما يبقاش عندنا حاجات محتاجة إلى مناقشات إنها تسلم على ابن عمها إن ابن خالها ياخدها بالحضن لما يرجع من السفر إنها يبقى تتفرج على تمثيليات وأفلام إن يبقى على تليفونها أغاني ومزيكا و- وكليبات إيه، كل دي مسائل هتحتاج فيما بعد إنها تخرج تتفسح إن إحنا نروح السينما إن إحنا نروح نزو- نزور مين نحضر فرح نتزوق كل دي حاجات هتحتاج بعد كده إلى مراحل طويلة من المناقشات والمجادلات أقطم خلصت بعض المواقف الصعبة تحتاج إلى هذا القرار الحاسم فورا خلي بالك من فورا دي فورا لأن القرار الحاسم لو اتأخر نمرة واحد لو اتأخر اتنين لو كان الكلام غير قاطع ومتميع عارف زي ايه زي اللي ماشي في طريق كده وفي فتحه يمين هيدخل على ال- السكه اللي هو عاي- الطريق اللي هو عايزه لو فاتت الفتحه دي خلاص تعب ضاع مش هيعرف يرجع لها ابدا ابدا فكرتني في الحج لما كان المفروض ندخل كده يسار على منى ما دخلناش لف بقى من عرفات و... وما أدراك توصل بعد يومين ما ينفعش خلصت قضية إذا يا إخوة أن من ضيع الطريق فلا سبيل للعودة إليه اذا كان الكلام لين وغير حاسم وقاطع كلام طري ومتميع ونغير الموضوع عشان آه، فلا يزال المفتون يتعرض للفتنة كل يوم لو البنت قالت لابوها وامها ادحوني ومش قال عنقة خلصت على جثتي مش هيتكلموا تاني لكن معلش يا ماما طيب آه، تقوم تدخل المطبخ تدخل اوضتها وتقفل على نفسها بمنتهى الاحترام والتوقير قال له يا عم والله قولي لها يا ام والله يا ابي والله وشوف الحته المهمه جدا دي ثم استعبر وبكى هذه الدمعه كانت أخطر ألف مرة من الكلام من الاستجزاء معلش وعشان قطري مجرد ان انت او مجرد صاحب القرار ان يعلن تاثره هذه الدمعه استعبر وبكى سأ ستذيب من القلوب كل قسوة مواقف مع زوجتك مواقف مع أبيك وأمك مواقف مع مديرك في العمل أو صاحب العمل هذه المواقف كلها ينهيها الحس مع رقة القلب مع التلطف في الكلام كلام لطيف بحسن بيقول ما تروحش تصلي هروح اصلي الا الصلاه وانا اذكر هذا الكلام ده ذكرته كتير قوي في حياتي ان وانا صغير كنت شغال في مرفق مياه القاهره الكبرى كنت في اولى اعدادي كنا بنشيل رمل و- وزلط نحطه في ال- في الترشيح ترشيح الميه مرشحات فكانوا بيشغلونا كل يوم كده 20 واحد ينقوهم فانا كان وقت ما ياذن الظهر اروح اصلي ابويا مربينا ومعودنا على كده فاذن الظهر رحت اصلي جت المهندسه المشرفه على المشروع فين بتعد 19 فين فين مين ده اللي ناقص له واحد اسمه كذا محمد يعقوب راح فين محمد يعقوب ده قال لها بيصلي يعني ايه بيصلي كانت لابسه بنطلون وبرنيطه كده اما رجعت كنت فين قلت لها كنت بصلي قالت لي لا تصلي بعد الشغل قلت لها لا كنت ساعتها بقى يعني ايه ناشف شويه كده قلت لها لا انتوا اللي تظبطوا شغلكم على الصلاه مش انا اللي هظبط الصلاه على شغلكم السلام عليكم قالت لي تعالى تعالى خليك جم اخر الشهر بيعملوا مكافآت قالوا طب هتحرمك من المكافاه وديت نفسك في داهيه ففوجئوا انها مدياني اعلى مكافاه قالوا ده الواد اللي قال لك آه، مش عارف ايه قلت لهم اه عشان ده صاحب مبدا المواقف دي انا بحكيها مواقف حياتيه يا ناس ليه عشان الناس اللي بيوهمونا ان الامه كلها ما بتقدرش لا في في الناس امه بتقدر في اصحاب المصانع واصحاب المحلات واصحاب الاشغال وأصحاب في ناس بتقدر بتقدر المواقف حتى لو هو مش على منهجك ابو طالب نفسه كان كافر ومع مش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يحميه ويحوطه ويرعاه بس المهم يكون عندك الحسم ده في التعامل ان تبقى القضيه ما عندكش استعداد ساعتها انا بقول كده انه ينبغي ان نربي اولادنا وزوجاتنا ومن حولنا على انه في الاسلام قضايا لا تقبل الطرح في الاسلام مسائل لا تقبل المناقشه في هذا الدين آه، احكام لسنا مستعدين لاعاده الجدال فيها خلصت هو ده الدين مش لعبه هي قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه واستعبر وبكى الدمعة دي دوبت قلب أبو طالب وأنا دايما أقول الإخلاص يحرك الحجر لو أنت مخلص مخلص بجد لو قلب من يواجهك حجر يذوب ويتحرك الدليل قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار لما توسلوا بالعمل الصالح ما توسلوش بالعمل الصالح توسلوا بالإخلاص اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة الإخلاص يحرك الحجر يبقى كل إنسان في موقف من المواقف دي تقول لي مش كل الناس أبطال يا عم الشيخ بالإخلاص أنت البطل الإخلاص الإخلاص فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل فقال له يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت وافعل ما أحببت ووال من شئت وعاد من شئت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً قال له ابدا مش هسلمك وبعدين قال له ايه قال له والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامر فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر وقر بذاك منا عيونا قال له خلاص انطلق اعمل اللي انت عايزه وانا مسؤول ولا يهمك انا في ظهرك وهكذا باخلاصك وثباتك يسخر الله لك من ينصرك ويسخر لك من يكون معك ويوجهك ولكن لما راى المشركون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو بل ويجاهر بدعوته لأنه قد- كان نزل خلاص وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأوا يؤذوا المسلمين وتشتد عداوة المشركين لأن المسلمين الباقين في مكة كانوا قليلين كان معظمهم بقى خلاص في الحبشة لكن القليلين اللي موجودين دول كانوا إما ذوي شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد ومع ذلك كان هؤلاء المسلمين في مكة يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور أما رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما رسول الله فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الحرم في ال- في المسجد الحرام في الكعبة كان يصلي في الكعبة قدام الكعبة أمام نوادي قريش جميعا لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عن ذلك شيء إذ كانت صلاته هذه في الكعبة بين يديهم جزء من دعوته انهم يشوفوا الاسلام وهي دي اللي بقولها برضو لكل انسان يتعرض لفتنة ما ان يروا منك جمال دينك انا نفسي يشوفوك وانت واقف تصلي خاشع يشوفوك وانت بتقرا القران وعينيك مرغرغه يشوفوك وانت بتذكر الله و... و... و... ودايب دايب دايب دايب دايب يشوفوك وانت آه، امين تضر- يضرب المثال بك في الامانه يشوفوك وانت صادق ما بتقولش كلمه كذب يشوفوك وانت ما بتخلفش وعد ابدا اي وعد قطعته على نفسك ولو على رقبتك لا تتخلى عنه يشبهك أنت تحوط أخاك من خلفه تحميه لا أنت منافق ولا مرائي ولا كذاب ولا آه، آه، تشي بالناس ولا مغتاب ولا نمام ولا تقر شيئا من ذلك لو رأوا فيك هذا النموذج يأسرهم عشان كده سيدنا النبي كان بيصلي قدام عينيهم وكان المشركون يتهيبون النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم له هيبه كده يخافوا ولكن بعضهم كان مجرم سفيه حين بدأوا يشعرون بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية بدأوا يتجرؤون على النبي ألا لعنة الله على الكافرين روى ابن إسحاق وغيره أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال عتيبة لعنه الله أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى ثم تسلط على النبي بالأذى صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه شد قميص النبي أطاعوله كده مزعه وتفل عليه لكن البزاق لم يقع على الن... لشرف النبي صلى الله عليه وسلم صرفه الله عنه وحينئذ دعا عليه النبي فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ونصيحتي ليك يا أخي يا مسلم إن الأحسن أن تأخذ الدعوات المجربة يعني دايما أقول إيه رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي لأن بعدها إيه فغفر له خذ الدعوات المجربة ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له على طول هتقع في راسي مباشرة لما أقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له أح- أحسها إيه، أيضا دعاء سيدنا سليمان حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنه ف- في قصة أصحاب الأخدود الغلام قال إيه اللهم اكفنيهم بما شئت فلذلك لما تدخل على أي خطر تخشاه تقول إيه اللهم اكفنيهم بما شئت تكفى إن شاء الله الدعوات المجربة منها هذا الدعاء لما حد يأذيك يأذيك قول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك خلي الكلاب تاكل بعض اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وقد استجيب دعاء النبي خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد في تلك الليلة نزلوا في مدينة اسمها الزرقاء في الشام فناموا في آه، حائط في حديقة في جنينة فالأسد دخل عليه فجعل عتيبة يقول وهي يا ويل أخي هو والله آكلي يقولوا له ما تخافش ما تخافش ما تخافش ده هو بيمر كده ويمشي الأسد هيشم الناس ويمشي يقعد يقول لهم يا ويلي يا وي- وهو والله آكلي كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام فقالوا لا تخشى بأسا وجعلوه بينهم أخفوه في وسطهم يعني إيه، ما ح- ما خلوش على الحرف بقى حواليه ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وثلاثة من هنا من كل ناحية وناموا حوله فجاء الأسد وتخطاهم فضغم رأسه راح واخد راسه كلها ببقه الأسد راح واكل دماغه اللهم سلط على كل ظالم كلبا من كلابك ايضا آه، مما بذل فيه رسول الله المجهود من نفسه ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطأ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان ألا لعنة الله عليه على كل كافر ومشرك قال الرسول ساجد وداس على رقبته برجله قال عروة بن الزبير قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله مسك من كتافه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة فدفعه فشده عن النبي ودفع عن رسول الله وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله في وسط هذا الافق المتلبد بالسحب السوداء آه، في وسط هذا الافق المتلبد بهذه السحب السوداء اذا برق يضيء وهكذا تعودنا من الله الكرم كريم تشهد أنا أشهد أن الله أكرم الأكرمين بر رحيم لطيف حليم ودود سبحانه أنا بحبك يا رب ربنا جل جلاله ابدا لم يجعل على المؤمنين ضنكا لا مخرج منه بل دوما يبشرهم بالفرج والمخارج ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يؤمن بالله يهد قلبه هذه وعود ربانية لذلك دعوني أبشر كل مبتلى دعوني أبشر كل مبتلى كل صاحب هم كل من يعيش في ضنك ما أبشر يا عبد الله أبشر الفرج قريب بلا شك قلت لكم في مرة من المرات من سنين قريبة قريبة جدا اكتشفت أن الله جل جلاله يقول إن مع العسر يسرا كنت طول عمري بفكر إنها إن بعد العسر يسرا لقيتها إن مع مع مش بعد إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان الله العظيم معاه في وجود العسر عشان كده كتير قلت ان قد يكون اليسر بين ايدينا بس احنا اللي مش شايفينه حاصل بس احنا اللي من كتر الكرب آه، يعني آه، فضلنا عايشين الكرب ونسينا اليسر والفرج اللي جاي معاه للاسف الشديد و- واحنا قلنا كده في قول سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا في المحراب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة خرج لما ربنا قال له قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس لما خرج من المحراب فأوحى إليه لا نفسه ما بيتكلمش خرج من المحراب لقى زوجته حامل إذا كانت هي حامل وهو بيدعي إذا الفرج كان موجود وهو بيطلب بس كان عايش الكرب القديم مفكر إن مفيش حاجة لسه فقد يكون الفرج بين ايدينا وموجود فعلا عشان كده في لطيفه لبعض اهل التفسير اهل التدبر يقول ايه انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن ان نقول له اذا هو موجود لان ربنا بيقول له هو كل شيء موجود أن نقول له كن فيكون فلذلك أقول لأهل الكربات هي مش ظلمة على طول هي فيها نور بس العيب في اللي مش شايف في اللي مش مدرك في سبحان الله العظيم يقال في بعض الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى لما رأى من يعقوب أنه قد ذهبت عيناه من الحزن قال يا يعقوب ألا تتملقني ألا تتوسل إلي بي قال كيف أقول يا رب قال قل يا ذا الخير الكثير يا ذا البر الكثير في معنى هذا الكلام تملق ربك قل يا رب انا طول عمري عايش في خيرك قل له يا رب ده انا ياما نجتني من حاجات اكبر من دي الف مره قل له يا رب وحد فرج عني الا انت ولا يسر لي امري الا انت ولا شفت خير الا منك انت تمم جمايلك توسل الى الله بنعمه الشاهد في وسط هذا- في وسط هذا الافق المتلبد مؤمنون هناك في الحبشه والمسلمون في مكه يؤذون ويطاردون والرسول وطال الاذى رسول الله نفسه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبدا المسلمون يعانون من العنت من شطط المشركين وكيدهم خلال هذا الجو الملبد ظهر برق أضاء الطريق أسلم حمزة وما أدراك ما حمزة عارف إزاي لما يكون آه واحد في بيت او بنت في بيت لوحديها منتقبه والبيت كله بيسمع اغاني ويشوف تمثيليات والكل بيتريق فجاه دخلت اختها شقتها منتقبه هي كمان سيدنا حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كان لسه بيعاني من ابي طالب من لحظات و فمحتاج حد بس ايه من ال- من العيله يبقى برضه له سطوة وقوة يسند لذلك كان إسلام حمزة حاجة حاجة حاجة ضخمة جدا للنبي كان إسلام عم من أعمامه ولذلك عمر بن الخطاب لما كلم آه، العباس عم النبي قال له والله لقد كان اسلامك احب الي من اسلام الخطاب ابوه يعني ابو سيدنا عمر لان ذلك كان مما يحبه رسول الله بستشهد بس على ان النبي كان بيحب ان عمه يسلم وحمزه اسد الله واسد رسوله سيدنا حمزه رجل ايد سيدنا حمزه كان اخو سيدنا النبي من الرضاعه رضعوا مع بعض حمزه رضي الله عنه رجل ايد قوي الشكيمه عالي الهمه مغوار بطل اسد كان ذلك في اواخر السنه السادسه من النبوه كان سبب اسلامه ان ابا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه ورسول الله ساكت لا يكلمه في الحوارات سألت بعض المشايخ هو أحيانا ينبغي للداعية أن يسكت الحقيقة أنه أحيانا يجب على الداعية أن يسكت احيانا في مواقف تستلزم السكوت يا جماعه عايز اقول لكم حاجه عشان انا بحبكم في الله ان احيانا يا عم الشيخ يحيى الله يرحمك ويرحم ابوك بطل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احيانا آه، في المواقف تكون الاجابات مختلفه عايز عارف عايز اقول لك حاجه احيانا بتكون حد يسالك سؤال اجابه السؤال ده انك تضحك في مواضع من آه، من اسئله عبد الله بن الامام احمد بن حنبل لابيه يقول سالت ابي عن كذا فضحك احيانا حد يسالك سؤال تقول له هو- بس هي دي الاجابه احيانا حد يسالك سؤال وتذهل كده وتبقى هي دي الاجابه هي دي المواقف اللي بيمر بيها المسلم النهارده احيانا يا ابني وانت في الحياه تلاقي ناس قاعدين في المكتب بيتكلموا في حاجه فانت لازم تسكت ما ينفعش تتكلم انا بقول شوفوا الموقف ده ان ابو جهل مر بالنبي وشتم النبي احنا ثبتت مواقف كثيره جدا الرسول رد فيها ال- لما المشركين قعدوا يستهزئوا بالنبي وهو بيطوف صلى الله عليه وسلم مر عليهم قال والله لقد جئتكم بالذبح فقالوا له انصرف راشدا يا ابا القاسم والله ما عهدناك جهولا اه اه خلاص ما تزعلش حقك علينا اسفين الرسول احيانا رد زي ما قال للتاني ده اللي هو اه، اه، اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك لكن في مواقف كان يسكت خالص هي دي رجل المواقف عنوان حلقة الليلة للرجال مواقف إن أحيانا المواقف دي أنت بقى تبان فيها الحق تبان أنت أنت راجل قد الموقف تقدر ترد عليه أو إنك تسكت هو الأفضل ان سكوتك هو الاحسن والانفع ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما ردش عليه فساكت لا يكلمه ثم ضربه ابو جهل بحجر في راسه فشجه حتى نزف منه الدم فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله والله كأن الدم ينزف الآن في قلبي حين أتصور أن رأس رسول الله نزف لما شاف سيدنا النبي ما بيردش عليه راح ضربه بطوبة في راسه ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه كانت مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى المشهد سبحان الله انت ما تعرفش ربنا هيسخر لك مين ينصرك بيه سبحان الله العظيم كانت آه، سبحان الله حث بالسيارة كده واحد وواحدة ماشيين يبدو انهم مش حلال قوي مش حلال خالص فقدر آه، حد خبطهم بالسيارة فقلت بعدها اللهم لا تعاقب بنا احدا من خلقك يعني احيانا ب- ب- بتبقى العقوبات ربنا بيعاقب ما تعرفش يعاقبك بمين اللهم لا تعاقب بنا احدا من خلقك اللهم لا تعاقبنا باحد من خلقك اللهم انا نعوذ برضاك برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك آه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما تعرفش ربنا هينصرك بمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر انت ما تعرفش ربنا هينصرك بمين هيسخر لك اللي ينصرك بيه هيسخر لك الأسباب اللي ينصرك بيها كانت امرأة مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك واحدة واقفة فوق السطح شافت الموقف شافت المشهد شافت آه، أبا جهل وهو بيأذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمر بها الحمزة فقالت يا أبا عمارة كان دي كنيته يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم بن هشام قال وماذا لقي قالت سبه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد حتى المرأة اغتاظت فغضب حمزة وكان أعز فتى في قريش وأقواهم فخرج مسرعا لم يقف لأحد طبعا لما تدخل الكعبة الكعبة يعني اللي عارف الكعبة دلوقتي في صحن الكعبة في الصحن ده كانت كل قبيلة من قريش لها مكان تقعد فيه فكان اللي يدخل يمر على القبيلة دي ما, ما كانش فيه السلام عليكم بقى ساعتها هاي بونجور اي حاجة يعني عمتم مساء آه، مساء الفل ب- بندحرج التماسي اي حاجه آه، يمر يسلم على ده ويسلم على دول ويقف على دول ويتكلم مع دول سيدنا حمزه رضي الله عنه لما قالت له كده استشاط غضبا فلم يقف لاحد وكان قد اعد لابي جهل عده اذا لقيه ان يوقع به واقبل حمزه متوشحا قوسه فلما دخل المسجد قام على رأس أبي جهل وقف فوق دماغه وقال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه ثم ضربه بالقوس ضربة فشجه شجة منكرة فتح له دماغه قد بتاع سيدنا النبي عشر مرات عشر شكات آه، عشر غرز فسار رجال من بني مخزوم قبيلة آه، أبو جهل وسار بنو هاشم قبيلة حمزة فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا وهنا فوجئ حمزة أنه أسلم شيء عجيب حد وراني بعض الجرائد أو المجلات ان بنت سالوها انت انتقبت ليه قالت بالعند مش عارف في ايه ولا في مين بالعند يا, يا بنتي لا يا بنتي مش كده لا صححي نيتك انك انتقبتي لله اعجبني ايضا في نفس الصفحه ان سؤال واحده انتقبتي ليه قالت نصره للنبي عشان كده بقول لو قالوا مستحب طب هو المستحب وحش سنه والسنه يعني السنه انت تسيبيها ليه تسيب السنه ليه يعني النهارده زي ما بقول كده لو قالوا اقعدي آه، خمس دقايق في الشغل زياده وخدي علاوه من جنيه في الشهر طب اذا قلنا السنه تزود حسناتك وترفع مقامك في الاخره تعملي السنه ولا تسيبيها انا بقول ان النقاب فرض ما بقولش انه سن- سنه خلي بالكم لكن لو فرضنا جدلا تنزلا مع الخاص انه سنه نترك السنه ليه الشاهد ايه ان احيانا فوجئت بنفسها منتقبه فوجئ بنفسه آه، قال لك ايه ان هو آه، ابوه مات فسب لحيته شويه ففوجئ بقى السنيه يقولوا السلام عليكم ازيك يا اخي فقال لك طب خلاص سيبها لا نفس السنه هكذا الله يقدر الاقدار لهدايه البشر فوجئ سيدنا حمزه انه بيقول اتشتم ابن اخي وانا على دينه ايه ده انت على دينه اه انا على دينه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان الملك جل جلال الله يدبر امر عباده كيف يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهداية من الله اللهم اهدي المسلمين سبحان الملك أنا مش بقول لكم إن ربنا كريم انتوا مصدقيني ولا لا ده مش بس حمزة ده في برق كمان تاني أضاء أضاء أضاء بشدة فلما باعوا الاثنين بقت قوة عظيمة جدا للإسلام يا ترى إيه البرق الثاني ده أكيد إن شاء الله في اللقاء القادم ما تنسوش الواجب أول حاجة إن إحنا النهاردة بكرة إن شاء الله تسوعة أفضل الصيام بعد صيام رمضان صوم شهر الله المحرم شهر المحرم صيامه مستحب كله كل شهر شهر المحرم لكن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنه يا ترى مين عايز مين عايز بلاوي السنه اللي فاتت تتمسح بصيام يوم عاشوراء الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا انتوا تهريتوا كلام عن عاشوراء عشان كده انا ما دخلتش في السكه دي لكن خلاصه الكلام ان الرسول قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر في روايه صوموا يوما قبله او يوما بعد في روايه دي اللي عليها عمل اهل العزائم صوموا يوما قبله ويوما بعده يبقى عندنا صيام 9 و10 و11 9 ده بكره باذن الله السبت و10 الحد و11 الاثنين 12 الثلاث هنسيبه بقى راحه في الوسط و13 و14 و15 اللي هم اربع وخميس وجمعه الثلاثه البيض الجمعه الجايه هفتش على الواجب وهسالك انت صمت انت ما صمت اللي ما صامش هو حر بقى ايضا الواجب 11 ركعه كل ليله مش هنسيبهم ابدا طول عمرنا ان شاء الله وجزء القران كل يوم نص الصبح ونص بالليل ايضا الذكر الخمس حاجات مع كل صلاه مثبتينهم الاستغفار والصلاه على النبي والتهليل اللي هو لا اله الا الله بقيه الصالحات اللي هم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل واحدة من دول شوية كده طول النهار ما تنسوش الواجب أنا بحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ha ha ha